أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين طيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمشاهدي الكرام حييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا لقاؤنا الرابع والأربعون بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين نحن فيه بفضل الله تعالى مع الباب السادس والخمسين حيث باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب وصلنا فيه للحديث الخامس 517 أو 17 و500 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة فقيل كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير منا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائقه فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون فأرسل فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله رواه مسلم يا الله هكذا كان الرجال وهكذا تكون البركة وهكذا يكون تعويض الله وعوضه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حديث عظيم جميل عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذه كنيته أبو عبد الله وجابر بن عبد الله صحابي وأبوه صحابي واستشهد في بدر والنبي عليه الصلاة والسلام بشره بأن أباه قد كلمه الله عز وجل كفاحا يعني بلا واسطة وجها لوجه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سرية سرية لتأمين حدود المدينة ولعلهم يجدون عيرا لقريش هذا الأمر الذي تكرر حتى كانت غزوة بدر وفيه قول الله عز وجل وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما العير وإما النفير فبعثنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش ننتظرها لعلنا نغنم بها لكن الحديث لم يذكر ماذا حدث ربما القافلة أيضا يعني أفلتت كما أفلت غيرها ولمن يعود بذاكرته إلى الحديث عن السرايا التي تمت في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان المشركون يعني يقضون مضاجع المسلمين فكانت بداية السرايا لتأمين حدود المدينة ولمعاكسة مشركي مكة في مسألة القافلة التي تمضي إلى الشام عن طريق المدينة بأن تلقى عيرا لقريش وزودنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام جرابا من تمر لم يجد لنا غيره طبعا يعني سرية جراب من تمر ده ممكن واحد مننا ياخده ويضعه على بعيره ومنين ما يجوع يطلع تمرات ياكلها إنما جراب لسرية سرية نحو من من إيه كنت أقول ثلاثين أتانهم ثلاثمائة ثلاثمائة سرية من ثلاثمائة والجراب يمكن يكون فيه ثلاثمائة تمرة ولا حاجة خليه ستمائة تمرة يا أخي معروف الجراب يعني نقول عليه احنا جوال بعدين ما في غير هذا ما هو قال لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة رضي الله عنه ده المسؤول عن أمير السرية أبو عبيدة رضي الله عنه أبو عبيدة بن الجراح أبو عبيدة أمين هذه الأمة أبو عبيدة أحد العشر المبشرين بالجنة أبو عبيدة الذي قتل أباه في غزوة بدر وفيه نزلت لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم حتى تعم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه واحد يقول له إيه تعمل لي تمرة طب تعال اتفرج علي أنا بفطر من صيام مثلا سبع تمرات مع إنه في سكري يعني كفاياك تمرة شيء ثلاثة لا خلاص السكريات اللي في الجسم خلصت وهبطان فأول شيء يقابلني في الإفطار سنة النبي عليه السلام التمر اكتفي بواحدة ولا بثلاث أبدا إلا سبعة طب سبعة ده من عجوة المدينة وتتصبح بيها ويكون فيها بإذن الله شفاء من السم والسحر لا المهم فعاوز أقول لك يعني لمجرد الإحساس بأن أنا بفطر من صيام باكل سبع تمرات ودي سرية من ثلاثمائة ومعاهم جراب تمر هو ده المتاح على نحو ما يقال ليس في الإمكان أبدع من مكة حتى لو عرفوا يشتروا كانوا اشتروا هم في السرية هناك هيروحوا هيلاقوا فندق هيلاقوا مطعم هيلاقوا حد يبيعهم تمر مفيش فكان أبو بكر رضي الله عنه يعطينا تمرة تمر زي المسلمين لما كانوا رايحين يحجوا لما كانوا يروحوا يحجوا ما كانش مكة دي ولا المدينة فيها حاجة اللي واخد معاه أكل ياكل ما واخدش ما ياكلش واللي رايح مفقود واللي راجع مولود هي جت بدعة استقبال الحجيج بالطبل والزمر من إيه كان نادر اللي يروح ويرجع إما اللي زاد اللي معاه نفد فيموت في الطريق جوعا أو كذا وحتى لو معاه زاد يطلعوا عليه الجماعة قطاع الطرق فياخذوا اللي معاه وربما أخذوا منه الدابة وربما قتلوه وربما تركوه حتى يموت يعني كل شيء كان محتمل عشان كده جاءت حكاية بدعة أنه نستقبل الحجيج من أقرب نقطة يقدروا يروحوا لها لغاية دلوقتي في المطار وفي المينا قبل كده مش عارف يقابلوهم فين على مدخل المحافظة ولا البلد وهات يا طبل زمر ورأس الحج رجع ليه يعطوا ماله مش واحد راح يحج عبادة زيها زي الصلاة وزي الصيام لا اللي رايح ما مفقود واللي راجع مولود وطبعا ما دام مولود يفرحوا له بقى زخططه ف فسرية من ثلاثمائة معاهم جراب تمر سيدنا أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة أبو تمرة ديها ده ما, ما يلحقش يعني يمسح زوره يعني ما يلحقش فقيل كيف كنتم تصنعون به تعملين تمرة يعني تعمل ايه تمره انت شفته يا شيخ علي انا شفته برضه انا شفت كده شفت في المطار وشفت في المينا وهو في المركب ويرقص حاجة يعني يا الله قال له كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي الصبي يعمل ايه يقعد يمص الحاجة كده لأنه لسه ما فرطوش أسنان نمصها كما يمص الصبي مش مش مش مش راضيين يمضغوها عاوزين يشعروا ان هم معاهم اكل يعني شعور كده وجداني حاجه نفسيه يعني ايه يمص ويشرب ميه يعني ما شاء الله كما لو كان بياكل فريد كم نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل فتكفينا يومنا إلى الليل سبحان الله قاعد يمص التمرة يشرب عليها مية خلاص ده زاد النهاردة طب وإيه اللي جم... قال له وك... وكنا نضرب بعصينا الخبط يعني لما يلاقوا شجرة يستظلون بها وبعدين الشجرة دي الإبل تلاقيها بتمد رقبتها وتاكل منها هم يروحوا قبل الإبل ما تاكل منها ولا تخلص عليها ولا كذا يضربوها بالعصاية اللي في إيدهم ونزلوا شوية ورق وبلوهم بالماء كنا نضرب عصيين الخبط ثم نبله بالماء فنأكله لما يتبللين شوية ويقعد ينضغ كده ونفس المشهد ده اللي حصل مع الصحابة رضي الله عنهم أيام الحصار في شعب أبي طالب سبحان الله العظيم أكلوا أوراق الشجر ومر بنا حديث على تلك الشاكلة وعارف إنه الإنسان لما يكون ما فيش تقول لي إزاي يأكل ورق الشجر ما هو يعني ما هو يأكل ورق الشجر يموت فأكلوها وبعدين احنا جربنا احنا في السجن ازاي الواحد مثلا كان يقعد ياكل الملح ده يجيبوا له لقمة العيش مليان بلاوي وعندنا شوية دقة ملح الكمون ناكل ونشرب وبنتكرع كأنك انت واكل حمام وشبعنا والحمد لله والفول كان بيبقى مليان سوس والسوس عايم ما كناش نشوف السوس الأخ بعد ما خلص أكل يقول شفت السوس يا شيخ لا والله كنا أنا تخنت أنا في السجن يمكن من السوس بتاع الفول ده الله يرحمه سيدنا الشيخ كشك كان بيقول ما كانوش يجيبوا لنا فول مسوس كانوا جايبين لنا سوس مفول يعني الأصل فيه السوس فتقول لي آه أنت مسجون ويعني هتاكل أي حاجة العيش اللي بيجيبوه الطبيخ اللي بيبعتوه الجبنة أي حاجة عسل أسود فدول برضه يعني سرية وصحراء فيخبطوا على ورق الشجر ويقعد ينضغ كده طب من غير جوع دلوقتي هو ورق الشجر ده عاملينه الجماعة بتوع اليمن كيف اسمه ايه القاد هو عبارة عن ما هو زي ورق الشجر بس اللي هم بيزرعوه وبيعتبروه كده إدمان وكيف وحاجة سلطنة وشفت أنا في بنجلاديش حاجة اسمها التنبولة التنبولة دي أنا مسمينها إيه؟ أفيونة العلماء على أنها حلال يعني برضه ورق شجر وجواه مادة مادة مادة بيضة كده ولفينها ودي بعد ما خلص أكل الصينية تلف كده زي ما بتلف فناجين القهوة والشاي اللي عاوز ياخد اتفضلوا يا مشايخ اتفضلوا لا يا عم احنا ملناش في اللون ده ومشايخ ودكاترة و... والناس اللي كنا معاهم في الجامعة ويحط البتاعة تحت بقه وينضغ وسامحوني في اللفظ ويبزق يعني عزكم الله حكاية بمناسبة يبزق دي كان الولد البنجولي بتاع اللي هو من أبناء بنجلاديش هو عايش في أوروبا نفسه تتوق لإيه؟ للتنبولة أنا لما كنت أسمع كلمة تنبولة أقول آه عشان كده إحنا بنقول فلان متنبل متنبل يعني حاجة كده تلاقيه ما مش معاك يعني هنا ومش هنا فيبعت يقول للي جاي رايح مسافر يقول له بعت أهم حاجة تجيب لي الطنبولة يا سلام آه وجدودنا كان يستعملوا النشوء والمضغ ده صحيح وأنا شفت النشوء بس ما اعرفش المضغ فالمهم يروح الواد أول ما يروح له الطنبولة مبسوط بقى نازل رايح الشغل يقعد يمضغ في الطنبولة دي بعد ما فطر بس عزك الله يبصق في الطريق لون الطنبولة أخضر بس بت... ال... الخلاصة بتاعتها أو العصارة حمرة حمرة بلون الدم طيب فأليه على عادة المتخلفين في شرق آسيا يبصق في الطريق حتى دي بالنسبة للأوروبي صعبة الشرطي شاف البصاق لونه دم قال لك بس ده مريض ده عنده السل ولا عنده ايه ده هاتوا له الاسعاف جابوا له الاسعاف خدوه وتحليلات كامله طلع سليم ايوه المعسل الاصلي ده انا عارفه شفته بس مش شربته فالولد بعد ما عملوا التحليلات طلع سليم قال له امال ايه الدم اللي انت بتبصقه ده؟ قال لا ده مش دم ده عشبة عندنا بناكلها بعد الأب... يعني زي الكيف زي السيجارة كده بس هي بتعمل كده يعني بتعمل لون زي لون الدم كده آه والله ما احنا سايبينك غرامة وأجرة الأسعاف والتحليلات والأشعات وكل حاجة عليك أنت على حس أن أنت بتعمل حاجة لا إنسانية وفيها قدر من التخلف ايه اللي طلعني وداني بنجلاديش احكي على التنبولة ورحت اليمن احكي على القات انه هذا وذاك من نوعية ورق الشجر فلما يبقى عندنا في الحديث وكنا نضرب بعصيين الخبط ثم نبله بالماء فنأكله يعني ما عادتش حاجة دول للضرورة ودكهم للكيف للضرورة كانوا ورق الشجر ما هو عامله لهم ايه التمرة في اليوم وبعدين برضه الشجر حلني لما يلاقوا شجرة في الصحراء ياخدوا منها شوية ورق والباقي سايبينه للإبل ياكلوها قال وكنا نضربه بعصيين الخبط ثم نبله بالماء فنأكله وصلوا لغاية فين الساحل طريق الساحل بتاع البحر أنا برضو مشيت على الطريق ده لما سافرت بفضل الله الحج بري سنة 89 مع الحاج حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس الله يرحمه رحمة واسعة فراح خدنا بري كان فتحوا المجال وكانت الحكاية يعني رخيصة حجة ما كلفتناش غير 850 جنيه اللي النهاردة تحط أطفال فمشيت من الطريق البري ده على ساحل البحر واللي ورد في كذا رواية مرتبطة بالسرايا والغزوات واللي أبو سفيان لما عرف أنه في آه رفض للقافلة من قبل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه راح واخد ساحل البحر فهم طالعين برضه رايحين على ناحية ساحل البحر البحر ده اللي هو البحر الأحمر احنا بنسميه دلوقتي البحر الأحمر كان اسمه قبل كده القلزم كان قبل ما يبقى اسمه القلزم كان ليه اسم آخر في الكتب القديمة ذكرته مرة في درس من الدروس ونسيته أيوة ساعة ما كنت بشرح مرور بني إسرائيل وتجاوزهم البحر ربنا فتح لهم طريق فكانوا جايبين اسم البحر كما هو في القديم وبعدين ازاي بقى اسمه القلزم وبعدين بقى اسمه البحر الأحمر وانطلقنا على ساحل البحر فهم وكده على الساحل وما شاء الله هناك في شوية هوا حلوين وجو جميل كنا احنا في السعودية نحس بجو مصر المتعة واحنا على ساحل البحر زي اللي راح يصيف كده لما يكون الريح كده ايه نسيم كده وجميلة يعني سبحان الله مع انه طول الطريق بالنسبة لنا احنا بنخر عرق من كتر الحرارة والرطوبة بس لو ما جينا ناحية ساحل البحر بقت حاجة بالنسبة لنا زي المصيف قديما كان يسمى بحر صوف تقريبا كده شيخ علي صحيح الله يبارك لك طيب ايه اللي حصل هم على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم تعرف كثيب ضخم لما نقول تبة لما نقول هضبة ده اسمه الكثيب الضخم هضبة حاجة في حجم الهضبة الكثيب الضخم فأتيناه ده مش كثيب ده مش جبل ده مش هضبة فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر عندها يعني تدعى عندهم أو اسمها كما يعرفون العنبر سبحان الله العنبر ده يعني بلغتنا احنا مثل ما نقول القرش اللي هو أنواع السمك الكبيرة في البحر سبحان الله أنواع من السمك يعجب لها الإنسان بغض النظر عن تسميتها بغض النظر عن تسميتها يعني مثلا لما يحكي ابن القيم رحمه الله تعالى انه في ناس نزلوا البحر على حاجة كده يابسة ظنوها ايه جزيرة ويتمشوا فوقيها ويروحوا وييجوا ويناموا على انه دي جزيرة وسط البحر وما كان منهم إلا أنهم بدأوا يوقدوا عليها نارا عشان يطهوا طعاما هم فاهمين أنهم قاعدين على جزيرة فلما النار مسكت في في ظهر هذا الكائن الذي يتخيلوه جزيرة من الجزر بدأ يتململ لما بدأ يتململ قالوا ايه ده زلزال لا ده حركة مش طبيعية دي مش حركة زلزال فتبين لهم في الأخير أنهم يجلسون على ظهر سمكة كبيرة جدا أهو مثل هذه السمكة طلعت ألقاها ألقتها الأمواج لتكون رزقا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ألقتها الأمواج على ساحر البحر ألقتها الأمواج على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ميتة طب وماله أبا عبيدة لما تكون ميتة يا ترى كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث أحل لنا دمان وميتتان أما الدمان فالكبد والطحال وأما الميتتان فالحوت والجراد وده استثناء من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فيبقى أحل لنا ميتتان الحوت اللي هو السمك كبر أو صغر والجراد بتوع الجزيرة العربية بياكلوا الجراد يشوه بياكلوه حاجة كده يعني أنت يمكن ما مش إحنا مش متعودين على كده طيب يبقى الحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال المريض بنوصف له الكبد والطحال لحم خفيف وما إلى ذلك طيب أبو عبيدة قال ميتة بس يمكن الحديث ده ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام قاله ولا قاله ولم يسمعوه لكن كان نزلت آية من الآيات اللي فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به طب آية المائدة وطويلة وفي مثلا أختها في سورة البقرة وفي سورة النحل بيان تحريم الميتة وأنواع من المحرمات وبعدين تستثني الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد مرة قالت فلا إثم عليه في البقرة ومرة قالت فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم في النحل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن ربك غفور رحيم في الأنعام على ما أذكر يعني فراح طيب أو حتى لو ميت وطبعا هتحل لهم من وجهين إن هم مضطرون فتحل لهم الميت الحاجة الثانية إن دي مش ميتة يعني دي ميتة البحر اللي هي مستثناة من الميتة في السنة وإنه هي حلال فقال لا حتى لو ميت لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم توصلتم حالة اضطرار حتى يعني الجوال أو الجراب اللي كان فيه التمر خلاص ده ما يوصلهمش لغاية يعني فضلا أن هم هيبقوا وينتظروا القافلة وبعدين لغاية لما يرجعوا فسبحان الله ربنا بعت لهم بقى هذه الهدية وهذا الرزق قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فتوى صحيحة مية في المية فأقمنا عليه شهرا مش عشان ال... هم منتظرين القافلة أصلا والقافلة دي ممكن تقعد شهر ممكن تقعد شهرين بس بدل ما كانش في أكل خالص ربنا كرمهم بالسمكة الكبيرة دي الحوت الذي يعني لا مثيل له في الحجم والسمنة والدهون واللحم بيقول لك قال لك في حجم الايه الكثيب الضخم انت متخيل لما تروح جبل كده وتطلع على كثيب بيعملوا لها دلوقتي مسابقات عربيات فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة كان يا عيني الواحد فيهم بص بقى يعني زي المسمار زي الصباع نحافة نحافة يعني انت لو قعدت كام يوم بتصوم وبتحافظ في الأكل تلاقي نفسك بتخس ودول يعني هي بلحة بيشبكلوها بيمصوها فيجي لهم الخير ده فبدأوا ياكلوا ونحن ثلاثمائة أقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا آه. أصابتهم إيه السمنة ما هو لحم ودهون لحم ودهون قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه ايه وقب العين دي العضماية اللي فيها العين التجويف العين دي بتشوفها انت لو اكلت حاجه من الذبائح الطيور اكلت دجاجه اكلت حمامه اكلت ارنب ان شاء الله عصفور هتلاقي العين كده ليها حته عظمه عامله زي القرقوشه دي اسمها وقب العين وقب عين ال ال الحوت هذا اللي ربنا بعته للصحابة حاجة ضخمة قوي عينه ما شاء الله بالحجم اللي, اللي هو عليه وادي وقب العين مليان مع العين اللي بيشوف بيها الباقي كله ايه دهن دهن ادي الدهن الاصلي بقى اللي حرموه علينا وقعدوا يقولوا لنا ده بيعمل سمنه وبيسد العروق وبيسوي حاجات كده كتير قوي وعملوا لنا بدل منه الهدرجه الزيوت المهدرجه وبقت ابتليت الناس بامراض بقى ربنا حرم الدهن على بني إسرائيل وتقول لي أنت حاجة مش كويسة وهو لو كان مش كويس وكان ربنا عاقبهم أنه يمنعهم منه كأنه بيهديهم هدية لكن هي كانت المسألة عقوبة فما دامت عقوبة يبقى الذهن ده كويس صحة للإنسان صحة في كل ناحية هيتخن شوية أو تصيبه السمنة طالما في حركة وفي طاقة ونشاط هتروح السمنة دي هيبقى كويس برضه فبنقول ده الدهن اللي هو ورد في الحديث غير الدهن اللي ورد انه النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يرد الدهن الدهن الثاني الطيب الطيب اسمه الدهن والقصة اللي حكاها أحد الإخوة الأفاضل واللي الراجل جاب لهم بدل ما يجيب لهم لحم جايب لهم دهن هو أنت أحيانا بتذبح ذبيحة وضحية ولا عقيقة فتطلع دسمة جدا يبقى اللحم لا يكاد يبان من الدهن فيديهم في الدهن ويقول له النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يرد الدهن لا يرد الدهن والناس صلى الله عليه وسلم وياكل لغايه لما خلاص ما, ما يقدرش يعني ليه حدود كانت ليه خروف فراحوا سالوا الشيخ وده صحيح سنة قال له لا كان لا يرد الدهن على الطيب قال له ابن الكذا ده كان هيقتلنا باسم الحديث ومش فاهم الحديث أصلا زي اللي داخل هو عريس لابس شوال يقول لك بان النبي عليه الصلاه والسلام بعائشه في في شوال قال له انت اللي طلعت شوال ده هو في شوال شوال بعد رمضان فال في واحد كاتب كده بيقول لك ايه اللي يفهم يريح اللي بيفهم يريح فعملوا ايه لقد رايتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن بالقلال القلال اللي هي الزير يعني اللي عندنا الزير حاجة كبيرة كده نغترف من نقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدرة كالثور يعني حتة من الدهن في حجم بقرة ثور أو كقدر الثور بعد ما طلعوا الدهن من عين الكائن هذا الضخم سيدنا أبو عبيدة من باب يعني حب الاستطلاع هل أنا عاوز أعرف يعني ممكن كم واحد يقعدوا في عين هذا الكائن فراح واخد ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عيني عارف زي لما تيجي ترصهم في مركب المراكب الصغيرة كانت تبقى كده يعني دي معناها كأنه, كأنه حجم مركب صغير وراح راس ال 13 كده في الحاشية بتاعة العين لهذا الكائن الضخم المدعى العنبر الذي يدعى العنبر سبحان الله ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه ده بالنسبة للعين وعشان يبين لنا ضخامة هذا الكائن اللي ربنا بعته أخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها يعني حاول ينصبها كده وهي كل لسه لينة ثم رحل أعظم بعير يعني أقامه أعظم بعير من شف أكبر جمل في في القافلة فمر من تحتها يعني الضلع ده عامل زي قوس مسكه كده ابو عبيده والجمل يعد من تحتها مش يعني يجي له من تحت بطنه ولا عند سنامه لا ده مر من تحته يعني كما لو كان عندك كده حاجه بارتفاع كبري ده عشان يقرب لنا صورة الكائن اللي كلوه ده العين يقعدوا فيها 13 واحد والضلع البعير يمر من تحتها قال وتزودنا من لحمه حدنا ناكل الشهر اللي قعدناه ده ننتظر القافلة وبعدين طب بقية اللحم نعمل في ايه جعلناه وثائق قطعوه قطعا قطعا اللي هو نظام القديد اللحم يتجفف ويقعد لأنه فيش ثلاجات والجو في مكة والمدينة وجو الجزيرة العربية عموما ما يحتملش انك انت يبقى عندك ذبيحة وتقعد معاك يوم كامل بره الثلاجة فيعملوا ايه يملحوها ويجففوها ويبقى ده اسمه القديد ولما الراجل جاي للنبي عليه الصلاة والسلام وارتعب ده داخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد أنا مرة واحدة في حياتي شفت أمي هي وبعد ما ذبحنا الأضحية عاملة القديد ده من الشفاه وحطاه على قاعدة الشباك ما كانش لسه الكهرباء دخلت عندنا في القرية أيوة بلاش الكوبري وبلاش الحاجات دي أحسن الدنيا لحمت كباري فشفت طريقة القديد وكان منين هبة شوية كام حتة كده ويطلق عليهم وسبحان الله فدي كانت الطريقة وكان زمان الفقراء بتوع مكة كده الهدي يذبح والناس تيجي وتعمل قديد وتنشفه فقال ونقطع منه الفدرة الفدرة كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير منا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائقة فلما قدمنا المدينة فلما قدمنا المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يا رب وعدنا يا رب وعدنا يا رب قريب يا رب طاقة طاقة نفوسنا للمدينة ومكة وبيت المقدس الله يرحمه رئيسنا مرسي لما قال طاقة نفوسنا للصلاة في بيت المقدس أي أيوة والله أو احنا دلوقتي هنشوف المتاح بس ربنا يستر كان مكة والمدينة ربنا يوعدنا يا رب يا رب ادعوا لي بالتيسير ساعة ما اروح ادعي لكم ان شاء الله واقول لكم برضه ان شاء الله ادعوا لي نفسي قوي من قبل الكورونا من قبل كورونا فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا فذكرنا ذلك له رسول الله كان في حاجة عجيبة لازم تعرفها كذا كذا كذا حكوا له الحكاية فقال عليه الصلاة والسلام هو رزق أخرجه الله لكم هو رزق أخرجه الله لكم أهو ده رزق أهو ده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هو حد كان يقدر يحسب هو لو حبوا يصطادوه كان يقدروا يصطادوه هو كذا هو كذا يعني سبحان الله إيه ده؟ يعني كائن بحجم هضبة كبيرة ويقعد ياكلوا فيه شهر كامل وياخدوا الباقي معاه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ يقول نعم فأرسلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم منه فأكله عشان يطمنهم إنه حلال مية في المية وألف في المية هو رزق أخرجه الله لكم شوفوا سبحان الله إنسان إي والله يعني وما يتق الله يجعل له مخرجا وارزقهم حيث لا يحتسب إيه العظمة دي قالوا إحنا خارجين في سبيل الله يعني رسل ورسول الله عليه السلام مش زي الفرموية كانوا معانا في السجن سنة 81 رافضين الأخذ بالأسباب ويستنين أي حاجة تجي لهم يقول لك رزق ساقه الله رزق ساقه الله لا هو ده بقى الرزق على الحقيقة هو رزق أخرجه الله لكم ويرزقه من حيث لا يحتسب يا سلام زي لما إنسان ما كنش معاه فلوس مثلا وجعان وبص يلاقي واحد واخده من إيده والله لن تجعل يا الله ما هو ده يرزقه من حيث لا يحتسب طيب طولنا مع الحديث ده شوية لكن كان في معاني محتاجة تتشرح وفي معاني محتاجة اليقين يا شيخ علي على رأيك اليقين التام يا الله اللهم ارزقنا هذا اليقين يا رب طبعا أنا شرحت الحديث لكن هو كان جايب يعني ألفاظ اللي هي تسمى غريب الحديث وحاولت أن أنا أقولها أثناء الشرح لكن برضو ده لا يمنع أن أنا أقول لكم قال الجراب وعاء من جلد معروف ولما يبقى منصوف يبقى شواذ أو من آه وأحيانا يسمى أردب بس لما يكون كبير وقوله نمصها نمصها بفتح الميم معروف والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل والكثيب التل من الرمل اللي هي زي ما قلنا هضبة كده والوقب بفتح الواو واسكان القاف وبعدها باء موحدة هي نقرة العين والقلال الجرار والفدر والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع ورحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل رحل البعير البعير فوقين الرحل كمان ويعدي من تحت الضلع والوشائق بالشين المعجمة والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه والله أعلم عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها حديث جديد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ إلى الرسغ الرسغ تنطق بالصاد وبالسين الرسغ أو الرسغ قال الرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد أرادت أن تقول أسماء يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتباهى بأنه الثياب تكون طويلة الأكمام وطويلة طويلة من تحت اللي هي طول الثياب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الإسبال ومن ضمن النهي عن الإسبال كمان الكم ما يكونش طويل احنا عندنا الناس الكبار في البلد يوسع الكم كده ويطوله لدرجة إن هو وماشي لا تكاد ترى اليد ليه كم بقى طويل كده وعامل الثوب فخفخة وكان من اتساع الأكمام والعمم الكبيرة كان أحد الآئمة يقول لهم أكمام كالأخراج وعمائم كالأبراج كماء يعني أكمام أكمام كالأخراج جمع خرج اللي هو زي حكاية الجراب اللي كنا بنتكلم عنه واسع قوي كده فعلا ممكن يعني إيه يعمل جلابية طفل كويس ممكن تحط فيه عيل وكان في بعض الناس البساط الكم يروح حاطط فيه الحاجة اللي يشتريها ويروح ماسكها بإيده ومروح على البيت وهناك يروح مفضيها قدام مراته على مقطف على شوال على حاجة اتنين تلاتة كيلو لحمة طماطم اللي جايبه أكمام كالأخراج وعمائم كالأبراج عالي أو كده شغلانة يعني قالت لا كان كم قميص رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الرزق آه. إلى الرزق ما فيهوش إثبات لا في الكم ولا في عند الكعبين ما أسفل الكعبين ففي النار ما أسفل الكعبين ففي النار النهي عن الخيلاء والنهي عن إسبال الثياب ولا ينظر الله إلى صلاة رجل مسبل أما يجيب لك مثلا حاجة كده واحد قائد في الجيش زي فيلم جنكيز خان يجيبوا لك كده والإزار بتاعه بيجر وراه وهو راكب الكريتة بتاعته دي والثوب وراه بيجر كده وبيطير عامل زي الباراشوت افتخار خيلاء قميص النبع بسيط مش محتاج الكم الواسع وال... لا ولا أن يكون مغطي زيادة كان كم قميص رسول الله عليه السلام إلى الرزق لأنه عورة الرجل مش في مش في يدي ويلبس يعني ما يستر به كلوا واشربوا والبسوا في غير ما إسراف ولا مخيله النهارده ما عادش الراجل هو اللي لابس كم واسع بس كمان والستات موضة العبايات لما نزلت نازلة بكم واسع تلاقي الأخت منتقبة ولابسة عباية كمها واسع غير إن هي خفيفة يعني ولازم طبعا تمسك التليفون بتتكلم هي بتتكلم وشها منتقبة مستورة في وشها يعني عينيها باينة وكده لكن الكم ده جاي لغاية هنا عشان العباية فيها كم عم برعي طب هي وماسكة التليفون والناس شافوا الايد لغاية هنا طب انت ازاي يعني طب شيل النقاب من على وشك مش كفاية النساء النهاردة ما بيلبسوش جوانت في ايديهم كام واحدة في الألف ممكن تكون حاطة جوانت مع النقاب طول عمرنا من ساعة ما عرفنا أنه في نقاب كانت المرأة تنتقب النقاب على الوجه والقفازين في اليد القفازين اللي احنا بنقول عليهم الجوانت النهاردة لو انت أطلقت بصرك في مجتمع نسائي مؤتمر محاضرة في الحرم وطلع لي واحدة من كل ألف لابسة جوانتي نادر ممكن تلاقي في الألف واحدة طب أنت لما بتبيني بياض إليكي خلاص أنت حطيت ليه غطيت وجهك ما هو ده عشان يستر لون البشرة أسمر ولا أبيض ولا أحمر ولا إيه فبتستري طب ما هو بان هنا طب حاجة تانية قلنا بالتليفون وهتاخد وزر الناس اللي اتفرجوا على ايدها المكشوفة لغاية هنا وهتعدي ويعفو عن كثير لكن اللي راح هتصلي بالكم الواسع وراح نازل لغاية هنا يبقى دي تصح ليها صلاة راح تطوف في حج أو في عمرة وعلموها تشاور بإيدك قدام إيه الحجر الأسود ما تروحيش تزحمة عليه من بعيد كده بشاور بإيدك تروح رافعة إيدها عشان تقول بسم الله الله أكبر تروح مبينة بياض إبطيها وهي امرأة زي صورة جايبينها في اليوتيوب يا رب مش عارف دي فوتوشوب ولا صح واحدة محرمة جوه جوه الحرم واحدة امرأة ولا يمكن يكون واحد من المصريين ولا مش واخد البالي جايبينها بشعرها وبتاع ولابسة إحرام واحد بيقول حد يفسر لي الحكاية دي يا إخوانا وأنا قاعد أقول يمكن يكون ولد عيال كتيرة بتربي شعرها الأيام دي وبتربطه من ورا كده زي البنات في الآخر ما عرفتش ما هو في نساء فاهمة إنها تحرم هي كمان زي الراجل إن لله وإنا إليه راجعون بمناسبة يعني الكلام عن كم قميص النبي عليه الصلاة شوف النساء بتعمل إيه والمخالفات يمكن لما كان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في في الحرمين يا حرمة اتق الله يا امرأة نزل ايدك استر نفسك كذا حتى لو شافوا واحدة يعني كشف وجهها وعندهم النقاب فرض الجماعة الحنابلة دول غطي وشك يا حرمة غطي وشك يا حرمة ولما كان يبقى عندنا بير زمزم ننزل هنا واحد واقف كده هنا رجال هنا نساء هنا نساء هنا رجال هنا ده الكلام ده يعني في الثمانينات وبعدين لغوها خالص ومحدش ينزل تحت في البير كان في حنفيات وناس تتوضى وناس لا دلوقتي فوق في صحن الكعبة في كل حتة وتلاقي واحدة بتتوضى على مية زمزم توضى ازاي يا حاجة انت وسط آلاف الرجال دي شعرك يبان وايديك باينة ورجليك باينة وعشان كمان المية اللي تحت زمزم هي وماشية تروح مشلحة رجلها مشلحة الجلابية وجايبها لغاية الركبة تستوري نفسك يا حاجة ايه بالظبط خلاص انتوا خدتوا صك ان انتوا غفر لكم اعملوا ما بدا لكم قالت رضي الله عنها أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال كان كم قميص رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ حديث حسن الحديث الذي بعده وبه نختم إن شاء الله عن جابر أوه ده حديث طويل وجميل عن جابر رضي الله عنه قال إنا كنا يوم الخندق نحفر حفر الخندق والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه آدي عندنا جبلين يمين وشمال أو شرق وغرب كحماية ربانية طبيعة أو طبيعية في المدينة واليهود بيننا وبينهم عهد من الناحية الشمالية يحافظوا على الجنة ما عادش عندنا غير الحتة دي يعني عاوز أقول ليه اسم كده الركن ده أو الجناح ده الزاوية دي ما هو دلوقتي المدينة أربع زوايا اتنين جبال وواحدة مع حصون اليهود ويحافظوا عليها على العهد اللي بيننا وبينهم يبقى باقي هذا الجنب نحفر فيه الخندق نحفر فيه الخندق وبدأ الحفر من اللغات اللي أنا بحسنها بس فحفروا عاوزين يحفروا ويعمقوا لأنه لو مش عميق أي حصان يقفز ويطلع أي راجل ينزل وهب بإيده ويروح قافز من الناحية التانية احنا كنا بنعدي الترع وبنعدي الحاجات اللي زي كده بس هي ونشف ف... فلازم نعمق فعرضت كودية شديدة يعني ايه صخرة مش مأثرة فيها الفؤوس أو المعاول طب دي لو قعدت كده ده هتبقى هي دي المنطة اللي تدخل الناس المدينة ما عملناش حاجة ببيت الخندق فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عقب قدامنا يا رسول الله عرضت في الخندق دي ما تقعدش ودي لازم تتكسر بس مش قادرين شوف بقى لما يكون جمهرة من الصحابة ما يدوش عليها فقال عليه السلام أنا نازل خلاص استعين بالله عليها يعني أنا نازل ثم قام عليه الصلاة والسلام من من مجلسه وبطنه معصوب بحجر بثلاث أيام عليه الصلاة والسلام لم يأكل ما أكل وبطنه معصوب بحجر يعني حط الحجر وعليه حزام ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فيش فرصة لحد يروح البيت يقول لهم عندكم إيه ما في خلاص المشركون أو الأحزاب هيدهموا المدينة لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول المعول معروف حاجة كده حدادي كده وحاد من ناحيتين أخذ عليه الصلاة والسلام المعول وسمى الله ودعا فضرب الله أكبر بسم الله فعاد كثيبا مع أول ضربة اللي كانت يعني كان من الصحابة أبدا هي دي من بركات النبي عليه الصلاة والسلام وكراماته ومعجزاته بس دي بنسميها كرامة أكثر ما تكون معجزة لأنها ليس فيها تحدي فعاد كثيبا أهيل أو أهيم خلاص بقت بقت رمل يلا شيلوا الرمل تطلعوا فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت آه هو لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام كده الحجر على بطنه ما استحملش قال له بس بعد إذنك أروح البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي عليه الصلاة والسلام شيئا ما في ما في ذلك صبر فعندك شيء يعني النبي يربط حجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام فقالت عندي شعير وعناق عندي شعير وعناق حبتين حفنتين شعيرهم والعناق اللي هي العنزة الصغيرة فذبحت العناق هو سمى وذبح وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة جهزناه للطهي ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر يعني خمر يعني والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج الأثافي الثلاث أحجار بتوع الكانون جات لنا دي قبل كده الكانون اللي هو قبل ما يبقى عندنا بوتجاز كان عندنا بوتو كانون ثلاث أحجار ونحط بقى البوص والحطب والجلة حتى ينضج الطعام والبرمة بين الأسافي قد كادت تنضج فقلت طعيم لنا طعيم لي يعني طعيم تصغير طعام مش طعام مش عندي طعام عندي طعيم حاجة كده قليلة يا رسول الله فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان يعني إن كان ولا بد حد جاي معاك يبقى رجل أو رجلان يعني عايز يجيب أبو بكر بس أو أبو بكر وعمر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مش هيقدم على أبي بكر وعمر أحدا لكن هو قالها له كده مبهمة نكرة رجل أو رجلان قال كم هو الطعيم ده قال فذكرت له قلت له حفنتين شعير وعناق عنزة صغيرة فقال كثير طيب يعني بإذن الله كثير طيب قل لها يعني لزوجتك لا تنزع البرمة خليها على الكانون ولا الخبز من التنور لا تنزع البرمة سيب الحل على الموقد القد أو البرمة ولا الخبز من التنور تسيبه آه إن شاء الله حتى آتي حتى آتي فقال النبي عليه السلام خلاص رايح دلوقتي بس إيه أعلن فقال قوموا يعني يلا تعالوا معايا ده في غدوة حلوة عند عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه في رواية بتقول إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام صاح في في المسلمين إن أخاكم جابر صنع لكم طعاما إيه يا رسول الله بقول لك واحد أو اثنين تقول للأحزاب دول اللي ياكلوا الزلط ده ياكلوا ده ليهم أيام رابطين الحجارة على بطونهم إن أخاكم جابر صنع لكم طعاما قوموا فقام المهاجرون والأنصار عارف أنت يعني حوالي من ألف إلى ألف وخمسمية ألف ونص ورايحين بيت جابر طبعا دول هياخدوا الفسحاية اللي قدام بيت جابر والشارع اللي وراه والحتة دي عشان كده قال فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليه فقلت ويحك قد جاء النبي عليه السلام والمهاجرون والأنصار يا الله والمهاجر أنصار ومن معه فتعمل ايه دي, دي لو تخيل دي لو امرأة من نسائنا احنا في الزمن ده كانت تعمل ايه لجابر يعني فقالت له قالت هل سألك سألك عن ايه اللي عندك قال قلت نعم قلت نعم قال لي ايه اللي عندك قلت له حفنتين شعير وعناق سخلة صغيرة وقلت له ما تجيش غير انت وواحد معاك او اتنين هو اللي عمل كده قلت له خلاص انت مالك ما دام النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده مالكش دعوه ادخلوا فراحوا وصلوا عند بيت جابر فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ادخلوا ولا تضاغطوا يعني ما تعملوش زحمه بالراحه وكلكم هتاكلوا وتنبسطوا ان شاء الله معناها كده يعني ادخلوا ولا تتضاغطوا شوية شوية على قد ما كل الفسحة بتاعت البيت تسيع الناس ويجي وراهم الناس الثانية قال فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه يدعي وياخد ويغطي عشان ربنا يبارك ومحدش يشوف البركة دي أو يربو منها أكثر من مما كان فيها ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه هذه المجموعة اللي دخلت قوموا توكلوا على الله ثم ينزع غيرهم فلم يزل يكسر ويغرف وهو نفسه العمل كده على السلام عشان البركة فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا شبعوا جميعا 1500 من حفنتين شعير وسخلة عنزة عناق صغيرة فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه بقي الطعام الله أعلم بقي كما هو ولا بقي زاد عما كان فقال لامرأة جابر كلي كان جابر كان مع الصحابة وهيطلع معاهم فقال لامرأة جابر كلي هذا طبعا كتير قال كلي هذا وأهدي كلي هذا وأهدي دلوقتي اللي كانوا الرجالة اللي تقدري تعمليه مع النساء والأطفال اعمليه كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة فيش أهالي ما فيش أهي فإن الناس أصابتهم مجاعة بس لما بيكون في بركة في دين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا أهو اتفرج فأخذناهم بما كان يكسبون نسأل الله العافية في رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي عليه الصلاة والسلام خمسا فالتفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء خمسا يعني شدة الجوع فإني رأيت برسول الله عليه الصلاة والسلام خمصا شديدا خمصا الفتحتين فأخرج فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فسالرته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحيها لم بكم فحيها لا بكم صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك يا لهوي يا لهوي مثلا يعني كل الناس دي ازاي ما انت عارف البير غطى فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك بسم الله دي فبسق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال ما دي البركة بقى دي بركة النبي عليه السلام ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك انت مش هتقدري لوحدك هاتي حد معك ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قوله عرضت كدية بضم الكاف وأسكان الدال وبالياء المثناة تحت وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس والكثيب أصله تل الرمل والمراد هنا صارت ترابا ناعما وهو معنى أهيا والأسافي الأحجار التي يكون عليها القدر وتضاغطوا لا تتزاحموا والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع وانكفأت انقلبت ورجعت والبهيمة البهيمة البهيمة بضم الباء تصغير بهمة وهي العناق بفتح العين والداجن هي التي ألفت البيت والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه وهو بالفارسية يعني طعام سؤر وحيهلا أي تعالوا وقولها بك وبك أي خاصمته وثبته لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت وخاف فيها عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات الظاهرة والآية الباهرة قوله بسق أي بصق ويقال أيضا بزق ثلاث لغات وعمد بفتح الميم أي قصد وقدحي أي غرفي والمقدحة المغرفة تعرفوا المغرفة يا جماعة المغرفة وتغط أي لغليانها صوت والله أعلم زي ما قلت بقى هو الحديث ده ودي كمان زودنا ربع ساعة عن الوقت المطلوب واقفين على حديث 520 ولسه الباب بقينا فيه أحاديث تنتهي ببركتها إن شاء الله موعد الأحاديث الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته